إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من آداب أهل العلم قولهم لا يجوز أن يتكلم المفضول في حضرة الفاضل فأنا أعتذر من الشيخ أنني سأتكلم طبعا قالوا لا يجوز أن يتكلم المفضول في وجود الفاضل في البلد مش في المجلس فأنا يعني ارتكبت يعني شيئا عظيما فأرجو أن يسامحني الشيخ آه هذه المحاضرة رغما عني أصولية يعني لن أتكلم في نص الحديث ولا في معانيه لأنني في المرة الماضية سألت سؤالا في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري رحمة الله عليه كتاب الرقاق قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ده أول إسناد في الكتاب ثم ثنى بعد هذا الإسناد بقوله وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس يقول نعمتان أي مثله وكنت سألت سؤالا قلت يعني روى البخاري الحديث أولا عاليا حديث رباعي رباعي يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة قال حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إسناد إيه إسناد رباعي لأن البخاري له ثلاثيات نبهنا عليها قبل ذلك في مجالس ماضية ده أول إسناد أربعة وبعدين الإسناد الثاني قال وقال عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري أخبرنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس يبقى إسناد إيه خماسي أيهما أعلى رباعي ولا خماسي الرباعي الرباعي أعلى كل ما الوسائط تزيد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه إسناد نازل عندنا حاجة اسمها العالي والنازل العالي أن تقل عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مالك الإمام مالك يقول حدثني نافع عن ابن عمر يبقى بينه والنبي صلى الله عليه وسلم كام اثنين يبقى أعلى من البخاري أعلى إسناد عند البخاري ثلاثة أن يقول مثلا حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة أو يقول حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد عن أنس ده إسناد ثلاثي والعلماء علماء الحديث كانوا يحرصون غاية الحرص على العلو يعني كل ما يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد أدركت القرون الفاضلة يكون اثنين ها ثلاثة تمام أعلى إسناد في الكتب الستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة اللي هو الإمام النسائي روى حديثا في سننه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة وقال لا أعلم إسنادا أطول من هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الكتب الستة ده في النساء بس إنما بقية الكتب الاسناد رباعي او خماسي او سداسي او سباعي كده يعني. طيب كان علماء الحديث يحرصون على العلو حتى يعني لو الاسناد ضعيف بس اهو علو زي ابن ماجه له ثلاثيات برضه ابن ماجه ولكنها كلها ضعيفه والت- والترمذي عنده اسناد واحد ثلاثي بس اللي عنده ثلاثيات فقط من الكتب الستة البخاري فكانوا يحرصون على العلو ويفرون من النزول طالما يقدر يوصل للعلو ما ينزلش طب البخاري هنا ده اسناد رباعي وبعدين ثناه باسناد الخماسي ما هي العلة يا ترى حد بحث في الموضوع طيب العلة هقول الاسنادين وعايز واحد يخلي باله من الفرق بين الاسنادين الاسناد الاول آه، ابو عبد الله عايز بعد كده سبوره عشان برضه هنحتاج ان احنا نشتغل في الرياضه يعني آه، قال في الاسناد الاول حدثنا المكي ابن ابراهيم اخبرنا عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان الاسناد الثاني وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند اتفقوا في- في مين؟ في عبد الله بن سعيد بدأ الاتفاق اتفقوا في الاثنين آه، ع- سعيد بن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس حد لاحظ الفرق؟ ها انا عايز حد يرفع صوته بس ايه ماشي آه، مش هنعول عليها قوي ها ايوه هو ده ده ده الفرق ده الفرق عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه اللي هو سعيد بن ابي هند في اسناد المكي الاولاني قال عن ابن عباس في الاسناد الثاني قال سمعت ابن عباس طب ايه الفرق الفرق بقى حدوته طويله قوي مش هدخل فيها لكن مضطر ان انا يعني اذكر شيئا من ذلك البخاري له شرط في صحيح ومسلم الشيخ الثاني اللي بيقولوا عليهم الشيخان ها له شرط آخر لم ينص البخاري على شرطه ونص مسلم على شرطه مسلم افتتح كتابه بخطبته التي أودع فيها شرطه في اختيار الروايات فأصبح البخاري له شرط ومسلم له شرط علماؤنا المتقدمون بالنظر في تصرفاتهم في النقد عرفنا شرطه اللي هو شرط البخاري أنه لا يقبل رواية راو عن راو أنا عايز يعني مش عايز حد في المجلس يسرح هيس تسرح ضاعت منك حلقة مش هتفهم اللي بعديها خلي بالك لأن دروس الأصول ميزتها إنها دقيقة ومهمة أنا عارف إن كثير من الحاضرين ليسوا من المتخصصين في علم الحديث أنا فاهم كده لكنني أحب أن أحدث ثقافة حديثية لدى العوام أقصد بالعوام غير الدارسين لعلم الحديث مش العوام اللي هم عشان مش حد يسيء الظن بيا لما نقول العوام يعني غير الدارس تمام وأنا جربت هذا قديما يعني من 2005 كده في قناة الناس كنت بدرس برضه في علم الحديث أحيانا سبحان الله بارك الله عز وجل في هذه المجالس حتى العوام كانوا يقابلوني وأنا في صلاة الجمعة يقولوا لي انت كده وصلت للمعضل ايه اللي بعديه استغرب ان واحد من العوام يقول لي المعضل مثلا ليه كنت بحاول ابسط قوي العلم وايسره جدا جدا حتى يفهمه اقل انسان في الدنيا ر- رجاء ان تكون عند المسلمين ثقافة حديثية ليه لأن خسرنا كثيرا جدا بضياع الثقافة الحديثية عند العوام صاروا يقبلون الموضوع والمنكر والباطل وبتاع الخطيب يطلع على المنبر قال رسول الله مثلا آه إياكم وخضراء الدماء مثلا قالوا وما خضراء الدماء قال المرأة الحسناء في المنبت السوء طب ده حديث مكذوب واحد كذب على النبي ألف حديث على النبي وقال إن النبي قاله المؤمن كيس فاطر مثلا أهو يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه العوا- الم- الجماعة المنابر عمالين يقولوا أي حاجة بيقروها في الكتب والعوام طبعا بيسمعوا خلاص لو كان عند المسلمين يقظة حديثية ما قبلوا هذا كانوا على الأقل يسألوا الخطيب على المنبر أو الشيخ على الم... على الكرسي الحديث ده صحيح ولا لا الحديث ده أنت جبته منين مين اللي رواه ع- ده أقل أضعف الإيمان يعني أقل حاجة يعمل كده يقول له مين الرواه وهل صحيح ولا لا حتى أخي لو قال له صحيح آه، خلاص آه، م- مسؤوليته انتهت مسؤوليته ذهبت يعني أنا أول أول ما بدأت أفهم علم الحديث كحديثة قصة حكيتها قبل ذلك ولكن لا بأس من إعادتها ففي الإعادة إفادة كنت بصلي خلف الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وده كان يعني أشهر الواعظين في زماننا وانتفعنا به كثيرا وخلانا نحب الدين يعني يمكن ما تعلمناش من الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه لكن أحببنا الإسلام من كلامه يعني فجر عاطفة الحب في نفوسنا بنقول عليه ده الحضانة قبل ما تطلع تتعلم في المدارس والعلم وكده المهم ف كان دايما يعني الحديث بتاعته رحمة الله عليه ضعيفة منكرة موضوعة ليه لأنه كان بيقرأ من كتاب إحياء علوم الدين الغزالي والكتاب ده كما قالوا ليس على بسيط الأرض أكثر كذبا منه معظم أحاديث إحياء علوم الدين كاذبة فتصدى الحافظ زين الدين العراقي لهذا الكتاب ونقد الأحاديث بتاعته في الحشي وذلك إحياء علوم الدين لازم تنظر للحشي تحت بتاع العراقي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل شوف العراق قال إيه العراق أحد علماء الحديث الكبار شيخ الحافظ بن حجر المهم اكتشفت هذا بعد كده يعني فلما آه، في جمعة من من الجمع آه، كان بيخطب عن فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وق- وذكر الحديث الآتي إن الله يتجلى يوم القيامة للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة كنت أنا بقى إيه بدأت إيه يعني ألقط كده حاجات في علم الحديث فبدأت يعني أسأل نفسي الحديث ده صحيح لأن تجلي الله عز وجل ده حاجة مش بسيطة يعني حاجة مش بسيطة فلما تجلى لأبي بكر خاصة ده أجل مناقب أبي بكر إذا صح الحديث يعني الفار لعب في عبي قلت ده صحيح ولا ضعيف وبعدين قعدت أدور في الكتب في المكتبات يا جماعة ما فيش أحاديث كتب عن الأحاديث الضعيف الموضوع المهم قعدت أدور أدور لحد ما وقفت على كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله قعدت أفتش في الكتاب لقيت ابن القيم بيقول عليه موضوع مكذوب يعني وانا بقى كنت خلاص دخل في دماغي بقى ان مفيش لابد من التنبيه على الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فتجرأت والشيخ عبد الحميد رحمه الله عليه كان عنده درس بعد صلاه المغرب يومين ثلاثه في الاسبوع فقلت خلاص اروح احضر الدرس وانبهه خلي بالك انا كنت في في هذا الوقت في سنه تانية في الكليه يعني شاب صغير يعني والشيخ كشك يعني حاجة طوض شامخ يعني وبالنسبة لي أنا كان حاجة كبيرة جدا يعني رحمة الله عليه وهو كذلك يعني هو كبير رحمة الله عليه المهم رحت إيه بدري شوية عشان ألحق أنا عارف الجامع بيبقى زحوم ألحق الشيخ فرحت لقيت عشرة سبقوني فقلت وما عشرة عاشر من الشيخ ببعيد خلاص ده عشرة مش كتير يعني الشيخ صلى وبدأ يدي الدرس بعد الدرس الناس يروحوا يسلموا عليه يقبلوا على ايده وبتاع فأنا كمان عملت زيهم رحت سلمت عليه قبلت على ايده و... وأنا ب- أرتعد انا بقى ايه ما هكلم الشيخ يعني وهغلطه قلت له يا شيخنا انت قلت في الجمعه اللي فاتت حديث كذا وكذا الحديث اللي انا قلته والحديث ده ابن القيم بيقول عليه انه كذب غير صحيح قال لا بل صحيح قال لي بل صحيح قلبي وقع ده انا رايح اصلا من قبل ما اتكلم مش عارف اقف يعني قال لي لا بل صحيح سكت قال لي طب ليه يعني ما يبقاش صحيح هو شوية على ابو بكر ثانية اثنين اذ هما في الغار ومش عارف ايه وقعد يعدد في مناقب ابي بكر وانا هقول ايه ما فعلا ما عنديش كلام اقوله ابن القيم قال وخلاص انا قلت زي ما ابن القيم بيقول وبعدين قال لي كلمة واحدة هي اللي خلتني أتعلم علوم الإسلام على رأسها الحديث قال يا بني تعلم قبل أن تعترض زي ما يكون جاب شاكوش وضربني على دماغي تصببت عرقا ومشيت وأنا خزيان كأنما ديك نقرني تعرف نقرة الديك في المنام بموتة إذا واحد شاف الديك نقره يا الله المستعان يعني عمر بن الخطاب قال رأيت ديكا نقرني ولا ثلاث نقرات ولا أراه إلا بين يدي أجلي مات بعد ثلاثة ثلاثة أيام فهم بيفسروا كده الديك نقرة الديك بموتة يعني. فقلت بقى ايه عليه العوض أنا رحت في داهية والكلام ده وما نمتش بقى كنت طالب في الجامعة الحمد لله كنت بطلع من الثلاثة الأوائل على الكلية لا يصدني هذا عن طل- طلب الحديث يعني وطلب العلم قعدت أدور بقى وأسأل زمايلي بقى مين اللي الشيخ اللي بيعلم العلوم ويشرح الفقه والحديث دلوني آنذاك على الشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه حضرت عنده بقى في بيت الملايو بيت طلبة ماليزيا ناحية ميدان العباسية في آه، القاهرة يعني. المهم فصار من ذلك الوقت لابد ان انا يعني اتعلم علوم الإس- الحديث على وجه الخصوص وعلوم الاسلام اللي هي تابعه لعلم الحديث. المهم يعني انا يعني بحب ان انا يعني ابصر الجماهير ب- بالاصول بطريقه بسيطه جدا يسيره جدا مش بسيطه يسيره جدا بحيث ان يبقى عنده وعي إذا سمع أي حد بيتكلم في الدين أو ينسب كلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فده يعني إيه، أنا بقدم قدمت المقدمة الطويلة دي بس عشان إيه ما فيش حد يستقتل الدرس اللي أنا هقوله آه الإسناد العالي عند العلماء مطلوب وهو ع- تقليل عدد الوسائط قلت لكم الحديث الإسناد الثاني معلق ونازل نازل قلنا نازل ليه عشان سعيد بن أبي هند قال سمعت ابن عباس البخاري وكثير من العلماء وده مذهب أكثر العلماء المتقدمين كانوا لا يقبلون رواية راو عن شيخه إلا إذا ثبت لهم أنه قال سمعته ولو مرة يقبل بعد كده العنعنة بتاعته العنعنة أن يقول في التحديث عن اللي اسمها أدوات التحمل يعني أنتوا في المجلس دلوقتي وأنا بتكلم لو حب فيكم حد ي- يقول الكلام بتاعي في مجلس ثاني هيقول إيه حدثنا أبو إسحاق مثلا خلاص أنا قلت حاجات عن أئمة هيقول حدثنا أبو إسحاق عن فلان حدثنا ليس لها إلا موضوع واحد من بق لودنك ولا لها م- كلام موضوع تاني لا من فمي إلى أذنك ده موضوعها الوحيد الصيغة دي حدثنا أنبأنا أخبرنا قال لي سمعت كل دي تدل على المباشرة في السماع فلو سمع غير مباشر يبين الوسيلة اللي سمع بيها طب ما انت ممكن تسمعني في شريط كاست ولو قلت سمعت أنت مش كذاب تمام ولكن ده اسمه تساهل هل أنت سمعتني أنا طب في شرايط منتشرة في الدنيا مثلا أي واحد في بلاد الله خلق الله يقول سمعت أبا إسحاق يقول كذا وكذا طب هو لقيني رآني لا لكن قال سمعت وهو مش فعلا سمع طب يعمل ايه في الحالة دي يقول سمعت أبا إسحاق في شريط تسجيل يبين الوسيلة اللي سمع بيها لأن سمعته كده مجردة يعني من فمي إلى أذنك تمام طيب لو قلت عن مش كذاب لو واحد في المجلس ده قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذاب لا مش كذاب لكن لو قال سمعت رسول الله يقول طبعا كذاب في أصل وشه سمع منين إيه؟ هو فين والنبي عليه الصلاة والسلام فين أو قال سمعت البخاري يقول مثلا يبقى كذاب على طول لكن عن لها وجهين زي العملة ملك وكتابة تمام وجه فيها اتصال وجه فيها انقطاع يبقى عن تحتمل الاتصال وتحتمل ايه الانقطاع لكن ما تقدرش تكذب اللي بيقول عن ليه لها وجه انقطاع فصدق فيه ذلك والوجه الثاني الاتصال زي ما مثلا ابو صالح ذكوان يقول عن ابي هريره ما هو تلميذ ابو هريره هو لازم يقول سمعت ابا هريره امتى اقبل عن عنة اي حد زي كده البخاري بيقول لو صرح مرة واحدة عن اي راوي في اي حديث وقال سمعت فلانا يقول ده شرط البخاري هو شرطه عويق وغويط ضيق شرطه ولذلك كتابه أصح كتاب على وجه الأرض فعله إنسان أصل الجماعة الغجر اللي عمالين يشتموا في البخاري ويقولوا البخاري في حديث مكتوبة وموضوعة لما يسمعوا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله يقول لك كأنه كتاب الله لا الكلام ده مش مظبوط البخاري فيه أغلاط وفيه مش عارف ايه هو أنا قلت لك البخاري ككتاب الله عشان ترد عليا ولا قلت أصح كتاب بعد كتاب الله أي جهد فردي لإنسان أنا لا أسوي بين أي كتاب وبين القرآن ده القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نقل بالتواتر الجمعي الجيل ينقله عن الجيل مش واحد عن واحد عن واحد الجيل بالكامل ينقله عن الجيل فلما نقول للبخاري أصح كتاب بعد كتاب الله أي أصح جهد بشري لإنسان بعد كتاب الله عز وجل بسبب إيه؟ أن البخاري ضيق شرطه فأصبح دخول الخلل ضعيف يعني أديكم مثال أقرب المفهوم رجل صاحب شركة قال أنا عايز ألف مهندس اتقدم له عشر تلاف عشر تلاف أنا عايز ألف بس فقلت ألف مهندس دفعة 82 سقطت ألف ألفين تلاتة مش هيتقدم إلا دفعة إيه 82 آه وعايز يبقى معاه دكتوراه برضه سقطت شوية والدكتوراه تكون مثلا من برلين قمت مسقط لي شوية برضه لسه العدد 2000 مثلا وأنا عايز 1000 وعايزه يكون معاه مرتبة شرف أم وقع كمان شوية أفضل أضيق أضيق أضيق أضيق لما العشرة آلاف يستصرف على الألف البخاري عمل كده في الحديث مش أي كلام يقبله ولا أي رواية يقبلها لا قال أنا شرطي في قبول الحديث وتصحيح الحديث إنه كيت وكيت وكيت خلاص فالبخاري ضيق شرطه شرط مسلم إيه بقى قال مسلم كل رجل كل راوي تعاصر مع آخر كان عايش معاه في نفس العصر وكان جائزا وكان جائز ممكن لقاؤه طب ما احنا تقريبا كلنا أدركنا الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين وعبد الرزاق عفيفي وسيد سابق أدركنا الناس دول كلهم شفناهم لقيناهم سمعنا منهم جلسنا تحت أرجلهم ما حصلش طب ما الألباني مات سنة 1420 مثلا يعني خلاص دخل مثلا 20 سنة ولا حاجة ولا 21 سنة فأدركناه لكن هل لقيناه لا لم نلقه إذا مش كل واحد عاصر إنسانا لقيه تمام آه، ده كده الشط ده واسع قوي يجري فيه أسد مسلم ضيقه بقى بس ضيقه بإيه بأنه قال جائز ممكن ممكن يجوز زي المثل اللي ضربته ولا يمكن جائز انك تروح للشيخ الألباني تركب طيارة وتروح له ولا مش جائز جائز لكن ممكن لا مش ممكن ما عنديش فلوس ما مشغول بتاع كأي حاجة فقرن مسلم الجواز بالإمكان مش أي جائز وخلاص إذا كان في عصر واحد تم الدنيا كلها عايشة في عصر واحد ولم يلقى أحد أحدا منها قال لك جائز بس وجائز ممكن لقاؤه فده قال لك دي المعاصرة البينة كمصري عن مصري شامي عن شامي مكي عن مكي عايشين في نفس البلد ها بصري عن بصري وهكذا ده القيد اللي مسلم عمله مع قيد آخر وهو أن يكون بريئا من التدليس ما يكونش بيدلس أنا هذكر نوع واحد من التدليس التدليس ستة أنواع هذكر نوع واحد بس أنتوا هتهضموه جدا أول ما أنا أعرفه التعريف غامض على غير أهل التخصص لكن أنا هسهله جدا بالنسبة لكم اللي هو تدليس الإسناد تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه احنا في المجلس المجلس ده بيحضره جمهرة من الناس فلان وفلان وفلان وفلان خلاص بيحضروا مثلا زيد حضر المجلس يبقى تلميذي ولا لا تلميذي كل مجلس بلاقيه قدامي يبقى لقيني وسمع مني جاله مشوار لازم سفر يسافر بقى في أي بلد من البلدان وأنا مستمر في عقد المجالس أنا لا أتوقف التلميذ عنده أي شغلانة بتاع ما حضرش مجلس أو اتنين المجلس أو اتنين ده أنا قلت فيه أحاديث هل زيد الذي سافر لأي شغل له سمع مني المجلسين دول مثلا لا طب أنا قلت في المجلسين دول أحاديث وهو ما سمعهاش طب عايز يسمعها يعمل إيه يروح له مع لواحد زميله حضر يقول له ايه الشيخ قال ايه المجلس اللي فات يقول له قال كذا وكذا وكذا فيوم هو يعمل ايه يقول زيد يقول حدثني عمرو عن ابي اسحاق نزل ولا طلع نزل بقى بيني وبينه واسطه حس حلو كده بينه وبينه واسطه فيزعل يقول بقى انا اللي قاعد له على طول وقارفه في عيشته ودايما وش في وشه اروي عنه نازلا بينه وبين واحد سقط الواحد ده يا جدع ويدخل على الشيخ على طول وقول ايه عن ما تقولش حدثني لان انت ما كنتش حاضر لو قال حدثني يبقى ايه يبقى كذاب فهو يقول عن فلان ايه اللي عمله اسقط زميله ورفيقه من ايه من الاسناد وقام طالع للشيخ بعن اذا التدليس المدلس لازم يستخدم صيغه عن عشان يروي ما يقدرش يقول لا حدثني ولا سمعته ولا رأيته ولا قال لي ولا الكلام ده خالص المعنى كده مفهوم ولا في صعوبة مفهوم يبقى نعد التعريف تاني أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه يروي عنه إيه بقى ما لم يسمع منه ليه كان حاضر كان سافر كان مريضا أي حاجة من العوارض اللي تعرض لإيه للناس فمسلم بقى قال لك جائز ممكن فقرن الجواز بالإمكان لقاؤهما مع البراءة من التدليس لازم يقول حدثني لازم يقول سمعت تمام أكثر المتأخرين يعني يمشون شرط مسلم ولكن الحقيقة المتقدمون على شرط البخاري نرجع بقى أنا أرجو ما كنش تقيل ورزل وبقول كلام مش مفهوم أنا بحاول لو حد مش فاهم يقول لي أنا مش فاهم وأنا مش هطلعه من المجد ده إلا فاهم الحديث مية خلاص هذا شرطي عليكم أقول مم.
التدليس اللي من النوع ده هل هو جائز؟
كل التدليس لا يجوز لكن يخف تدليس عن تدليس في الحرمة حتى وان كان يثق في الطالب اللي اخذ منه من شيخه حتى حتى لو كان واثق من التلميذ اللي اخذ من شيخه حتى لو كان واثق أهو دلس السلام في مدلسون تدليسهم كعدم تدليسهم يدلس زي ما يدلس لأنه ما كان يدلس إلا عن ثقة متقن وعرفنا الوصلة اللي أسقطها زي حميد الطويل وهنتكلم عن حميد في المجلس بس بالتالي الساعة هتخلص مش مش هنقدر نتكلم عن حميد الطويل النهارده كنماذج ما انا جبتها من البخاري عشان تفهموا البخاري ده سلطان زمانه البخاري ده حاجة فوق قوي أنا بقول الكلام ده حتى يستحي من يتكلم في البخاري أو يقول البخاري في حديث مكذوب ولا موضوع ولا الكلام ده اختش على دمه ولا يتكلم بهذا لما هذكركم بعض نماذج كيف تصرف البخاري فيها المهم آه، كل تدليس الستة أنواع محرمة آه، م- يعني م- يعني ممنوعة بلاش نقول محرمة إلا نوع واحد محرم اسمه تدليس تجويد أو التسوية هبقى أقوله لكم بعد كده طيب عايزين نفهم بقى يعني إيه معلق احنا فهمنا يعني إيه نازل نازل أن يقل عدد خليه خليه أن يق... أن تقل عدد ال- ده أعلى آه، يعني آه، أعلى أشرف أنواع العلو اللي هو الإيه أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد قلائل من الوسائط آه. بص يا سيدي الإسناد لا ده أنا مش هشرب ده أنا هشرح الإسناد تصاعدي رأسي مش أفقي أنت بتراء أفقي مش كده من اليمين للشمال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أفقي لكن هو في الحقيقة رأسي في الحقيقة رأسي رأسي كده مش أفقي كده رأسي إزاي هتقول حدثني فلان طلعت 20 30 سنة لفوق قال حدثني علان طلعت كمان 30 40 سنة ولا 80 سنة كمان لفوق حدثني ترتان تفضل تقع طالي لما توصل للنبي يبقى بتطلع بتطلع مش بتمشي أفقي لا الإسناد رأسي كده حلو كده طيب من صباع ده ايدي دي لدي ده اسناد متصل متصل يعني ايه يعني مفيش فراغات فيه خلاص ده اسناد رأسي هنقسمه طبقات كل طبقة راوي عبارة عن عدد من السنين يعني دي طبقة لحد هنا نعملها طبقة وهنا نعملها كمان طبقة وطبقة ثالثة وطبقة رابعة يعني الم- المسافة دي أربع طبقات أربع مسافات كل مسافة 3 سنتي كل 3 سنتي يسموهم ص- طبقة يعني إيه شرط الحديث عش- الصحيح عشان نقول هذا حديث صحيح طبعا علم الحديث كله من أوله لآخره عشان التعريف ده هو ما اتصل أنا هقول التعريف زي ما المحدثون يقولونه وبعدين هفصصه زي ما قلنا إيه في مسألة ال- التدليس هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن بنقل هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة يبقى كم شرط خمسة ده عشان تقول ده حديث صحيح ما اتصل سنده اتصل يعني يعني الراوي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه سمع- شيخ شيخه وشيخ شيخه لحد ما تصل للنبي صلى الله عليه وسلم كله يقول حدثني سمعته زي أول حديث في البخاري أول حديث البخاري في كتاب بدء الوحي حديث إنما الأعمال والنيات قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أو أيها الناس أو إنما الأعمال بالنيات هذا أول حديث في البخاري سمعت سمعت رأيت خلاص حدثني ده أول إسناد ده اتصال السند السند هو إيه جملة الرجال الذين يسندون إليك الكلام عشان كده إيه أحد تعريف الإسناد التعريف اللي أنا بقوله ده وده أسهلهم يعني حد قال لي كذا كذا مين قال لك أقول له أنا أسند الكلام إلى فلان ماليش دعوة أنا بريء من الكلام ده أنا سمعته من فلان فأسند الكلام إليه أو أحال العهدة عليه قال مش أنا اللي قلت ده فلان اللي قال ده اسمه الإيه الإسناد من المسند تعرف المسند لما تحطه كده وتقعد تسند عليه ظهرك ها الظهر ده اسمه المتن الظهر ده اسمه المتن لأن هو عصب الإنسان لو ظهره حصل له حاجة بيخره صريعا عشان كده الحديث اسمه المتن المتن هو الظهر يعني خلاص إذا اتصال الإسناد يعني إيه يعني كل شيخ سمع من شيخ كل راوي سمع من شيخ منتهى الايه الاسناد طيب ما ممكن ابو لمعه عن ابو لمعه عن ابو لمعه قال سمعت ابا لمعه كلهم كذابين لا قال لك لا مش اي حد يتكلم لابد ان يكون عدلا عدلا اي دينا فاضلا صالحا مش يجي لي واحد فاسق ويروي لي واقبله عشان كده قال لك ايه ما اتصل سنده بنقل العدل اشترط في الناقل أو الراوي أو المتحدث أن يكون عدلا العدل الضابط الضابط يعني مش ضابط في البحرية ولا الداخلية لا الضابط أي الحافظ ضبط الكلام هم؟ ضبطه يعني حفظه مية مية مش هيهرج بقى ويقول لي أنا اهتيالي لا اهتيالي دي بقى يدخل في ايه مع اخواته سيء الحفظ والجماعه دول هنتكلم عنه واحنا ماشيين في البخاري يعني كل مش كل حاجه محاضره كامله يبقى ما اتصل سنده بنقل العدل والعدل ده فيه كلام كتير يعني مثلا لو واحد لبس شرط ومشي كان مالك يسقط روايته مخروم المروءه يقول لك حد يلبس شورت ويمشي ما عندكش دم ما عندكش خشة ما عندكش مروءة ازاي تمشي بشورت ده ده الكلام ده ايامنا كان عندهم ما فيش شورت ولا حاجة واخد بالك يعني اشوف اللي زي ده يقول لك لا ما مش هروي عنه مش هاخد منه حديث ده العدل الضابط قلنا انه حافظ خلاص طيب عن مثله احنا قلنا في اتصال السند راوي عن شيخه عن شي... قال سمعت فلان وفلان قال سمعت فلان لازم دول يكونوا زي بعض محدث عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط لحد ما نوصل للنبي عليه الصلاة والسلام أو لمن انتهى إليه الإسناد سواء كان صحابي تابعي أي حد يعني من غير شذوذ ولا علة أنا حسيب دي على جنب لأن دي بقى إيه يعني حدوتة كبيرة جدا يعني طيب احنا كده فهمنا اول شرط من شروط الصحة ايه اتصال السند حلو كده فكل قادح في الاتصال اسمه ضعيف مش انا اشترطنا كده فلان يقول سمعت فلانا وفلان يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان طيب ده اسناد اهو متصل حدثني فلان عن فلان عن فلان ده متصل اهو من أول قوادح الحديث المتصل المعلق اللي أنا بقى إيه عايز أشرحه بس كان لازم أقدم هذه المقدمة عشان وأنت داخل على المعلق تفهم يعني المعلق المعلق ما حذف خلي بالك لو نمت مني مش هتفهم الكلمة اللي بعديها ما حذف راو أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة أو السند كله بشرط أن يكون الحذف على التوالي ما تمشيش على سطر وتسيب سطر لا كله على بعضه تمام خلينا ناخد ما حذف راو بس من اسناده ده اسناد متصل خلاص هنحذف راو منه هنعمل كده المسافة الفاضية دي الراو اللي حذفناه صح كده ده ايه بقى بس المعلق ما حذف راو من مبدأ إسناده أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو الإسناد كله بشرط أن يكون الحذف على إيه؟ على التوالي طب لو مشينا على سطر وسيبنا سطر ده اسمه إيه؟ المنقطع أحسن اسمه المنقطع ما اسموش المعلق ما اسموش المعلق إذا المعلق ما حذف راو من مبدأ إسناده طب حديث إنما الأعمال بالنيات اللي أنا قلت إسناده دلوقتي لو حبينا نعلقه أنا قلت البخاري لو حب يعلقه قال حدثنا الحميدي سفيان يحيى محمد بن إبراهيم علقمة آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه البخاري يقول إيه قال سفيان شيخ الحميدي هل البخاري يقدر يقول حدثنا سفيان ما يقدرش ما لم يلقه ما قابلش سفيان بن عيينة خالص مات سفيان بدري تمام يبقى ما يقدرش يقول فيقول ايه اما قال سفيان او عن سفيان ده يبقى ايه البخاري ادى الروايه كما هي وما حصلوش حاجه مش حد يقدر يتهمه طب واحد يقول لي انت- انت عندك مشكله دلوقتي عباس بن عبد العظيم العنبري شيخ البخاري اصلا شيخ البخاري فما فيش حاجه حذفت ليه تقول معلق بص بقى ليه البخاري بيعلق اصلا ندخل في اصل التعليق ليه بيعلق ليه بيروي احاديث ما سمعهاش بنفسه سواء كان عن شيوخه او شيخ شيوخه مثلا او اي حاجه قال لك ارجع لعنوان الكتاب عنوان الكتاب بتاع البخاري احنا درجنا على ان نقول صحيح البخاري بس ده مش اسمه اللي البخاري عمله قال اسمه بقى الجامع لانه جمع احاديث كتيره في الطهاره والصلاه والزكاه والقتال والجهاد والادب وال... اسمه الجامع عشان كده الصحيح لأنه لم يودع في هذا الكتاب إلا صحيحا الجامع الصحيح المسند المسند اللي هو قال فيه حدثني فلان عن فلان عن فلان هو ده شرط الكتاب لو اللي ما يقولش فيه حدثني أو ما يجيبش إسناده يبقى ليس على شرطه ليس على شرطه ها يبقى الجامع الصحيح المسند المختصر من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وسننه إلى آخره يبقى الب- البخاري عمل ثلاث أوصاف أو أربع أوصاف لكتابه قال الجامع الصحيح المسند المختصر المختصر زي إيه؟ زي النهاردة المصحف مثلا ب- تتفنى الناس في عمل أحجام للمصحف في مصحف الجيب ومصحف السيالة ومصحف مش عارف ايه ومصحف ال- مصحف التهجد وبتاع أحجام فالبخاري قال لك أنا أحفظ 600 ألف هختار من 600 ألف دول 2000 ونص مثلا مش هجيب كل حاجة على شرطي ما سب الذي تركه على شرطه كثير جدا جدا الحاكم النيسابوري في المستدرك حاول يعمل الكلام ده وكان أفلح في جزء ولم يفلح في أجزاء كثيرة من تعقبه استدراك على البخاري ومسلم لكن البخاري قال أنا مش عايز ألف كتاب 10 15 مجلد ما تعرفش تشيلهم وأنت مسافر يبقى صعب عليك فأعمل لك حاجة كده تذكرة ها ومش هطول عليك ب يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الأبواب فكان من حرصه أن يختصر فلو المعلق المعلقات اللي هي إيه كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المتبوعين لو حب يصل إلى كل واحد من هؤلاء بسند كان البخاري بقى ضعف ضعف ما هو موجود الآن فده على خلاف شرطه هو ما كانش عايز يطول الكتاب لو تقول له عامل 10 مجلدات وانت عايز تاخده معاك ه- وتسافر هتشيله في ازاي فيقول لك انا عامل لك مجلدين بس عشان تقدر تاخدهم معاك فلأجل اختصار الكتاب لم يذكر إسناد المعلقات الحاجة الثانية يعلق حتى يمهد لما يريده من الأحاديث التي أوردها في الباب ما أنا قلت لكم في, المر... في مرة ماضية البخاري يترجم أحيانا بعلامة س- ب... ب... ب... بأداة استفهام يقول وهل يفتي و- أو هل يقضي أو يفتي وهو غضبان مش احنا قلنا الكلام ده المجلس الماضي لما يقول هل يبقى المسألة فيها خلاف طيب رأي البخاري ايه في الموضوع ده هل يا ترى يقضي وهو غضبان ولا لا طب يفتي وهو غضبان ولا لا فجاب الأول حديث أبي بكر قال لابنه لما ولي القضاء إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان يبقى رأي البخاري في المسألة القاضي يقضي وهو غضبان ولا لا لا أو يفتي وهو غضبان جاب لك حديث أبي مسعود البدري واللي جاء رجل شكى واحد وقال له بيطول علينا و... وأنا كده أن أبو مسعود ده قال ما غريته غضبي في موعظة كغضبي في هذا يبقى يجوز أن يفتي وهو غضبان ولا لا يجوز إذا البخاري رأي البخاري أنه يفرق بين القضاء والفتوى القضاء لا يجوز وهو غضبان الفتوى ممكن وانت زعلان تفتي تمام كده طيب ايش عرفك ان ده رأي البخاري الاحاديث اللي جابها تحت التبويب مش احنا قلنا الترجمة الترجمة والمترجم والمترجم له الترجمة الكلام اللي البخاري بيقوله بابه كذا المترجم البخاري المترجم له النصوص اللي حطها تحت التبويب بابه كذا ويجيب لك كام حديث البخاري لما بيورد المعلقات بيسهل عليك انك تفهم هو عايز ايه من الاحاديث يعني مثلا في باب الصلاة خلف المبتدع والمفتون هل يجوز تصلي خلف واحد مبتدع وصاحبه فتنة ولا لا يجوز اللي قال يجوز انا عارف انه قرا وعرف لكن انا بقول لك أهو، تصلي خلف مبتدع ولا لا يجوز وده مبتدع يا جدع مبتدع تصلي خلفه ازاي الناس بيقول لك لا يجوز أن تصلي خلف المبتدع ولا صاحب الفتنة ردعا له وزجرا له عن البدعة بتاعته وعن الفتنة بتاعته تمام إذا في رأيين يجوز ولا يجوز البخاري حب يعرفك هو رأيه إيه فجاب معلق قال روى الأول الحديث اللي على شرطه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عثمان بن عفان قولوا قالوا له إنه آه، إن إن إنك قد حدث لك ما حدث تعرف عثمان حصروه في الدار وقتل رضي الله عنه وكده فلما حصروه في الدار حبسوه في الدار ما كانش بيطلع يصلي بالمسلمين الجماعة ده هو أمير المؤمنين وهو الإمام فكان هو بيصلي بيهم فلما حبسوه في الدار لازم يجي واحد إمام مكانه في الصلاة فقالوا له إنه يصلي لنا أئمة بدعة وضلالة والكلام ده وقد وقع بك ما نرى فما تنصحنا قال الصلاة أحسن أعمال الناس فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم وإذا أساءوا فتجنبوا إساءتهم وبعدين هنا برضو الكلام ممكن يكون مغمغم على بعض الناس البخاري وضح الكلام ده قال ايه ده المعلق بقى قال قال الحسن صلي وعليه بدعته يبقى رأي البخاري في الصلاة خلف المبتدع ايه الجواز طب لو البخاري ما أوردناش المعلق ده كان ممكن نقول رأي البخاري كذا وقيل كذا وقال كذا ويحتمل كذا لا البخاري قطع رأيه في المسألة بأنه جاب معلق واضح جدا في الدلالة على حديث على شرطه ممكن ما يكونش واضح في الدلالة عشان يبين لك رأيه في المسألة ايه إذا البخاري يورد المعلقات عن الصحابة أو- أولا يوردها أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أو التابعين وتابعين والأئمة المتبوعين مثلا ليوضح رأيه في الباب يبقى ده تاني حامل للبخاري أن يعلق يعلق أولا حتى لا يعظم الكتاب يعلق ثانيا حتى يمهد لك أن تفهم ماذا يريد البخاري طيب ده التعليق طب بيعلق ليه عن شيوخه عن شيوخه عباس بن عرضي- بن عبد العظيم العنبري ده من أواسط شيوخ البخاري وليس له في صحيح البخاري إلا هذا الموضع فقط لا غير وله موضع آخر بس مش البخاري هو الراوي راوي الكتاب راوي البخاري هو اللي حدث عنه في آه، في كتاب العلم في صحيح البخاري اللي هو الفر- الفرابري محمد بن يوسف الفرابري هو راوي البخاري البخاري يروى عن طريق الفرابري وغيره يعني بس البخاري الفرابري أشهر راوي عن صحيح البخاري قال الفرابري سمع مني صحيح البخاري تسعون ألف إنسان لم يبق منهم إلا غيري لم يبق منهم غيري هو الوحيد اللي سمع البخاري في زمانه وسمع البخاري كما قلت تسعين ألف إنسان الفرابري في كتاب العلم الوح... جاء في حديث إن الله لا ت- لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه الناس ولكن ينزعه بقبض العلماء حديث عبد الله بن عمرو العاص آه، بعد ما البخاري روى الحديث دهوت قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس آه، قال حدثني مالك مالك خاله خال إسماعيل آه، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو إن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله آه، يقبض العلم آه، لا يقبض العلم انتزاعا تزعوه من الناس الحديث بعد الحديث ده بعد ما البخاري رواه بسند بسند إسماعيل عن مالك قال إيه مش البخاري اللي قال قال الفرابري اللي هو راوي البخاري وحدثنا عباس الواء بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير ابن عبد الله آه، جرير بن عبد الحميد عفوا الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كده يبقى عباس بن عبد ابن عبد العظيم العنبري ده هو ملوش في البخاري حديث مسند خالص مفيش حديث البخاري قال حدثنا عباس خالص في البخاري هو بس الموضعين دول لعباس البخاري موضع الروى عن البخاري هو اللي قاله وموضع البخاري قاله اللي هو في كتاب الرقاق طب ليه البخاري بيعلق عن شيوخه قال لك إذا لم يسمع الحديث من شيخه في الدرس لا يثبته في, في, في الكتاب ده يعني إنما يعبر بصيغة تدل على أنه أنها كانت في المذاكرة مش في مجلس السماع فالبخاري ح- سمع هذا الحديث من عباس في المذاكرة زي أنا وأنت عمالين نذاكر مع بعض ونمتحن بعض ونتبارى مع بعض والكلام ده لكن لم يسمعه في مجلس تحديث فإذا كان كذلك لا يقول حدثنا أو قل أن يقول لا أقول لا أقول لا يقول إنما قل أن يقول وأحيانا في المذاكرة ممكن يقول قال لي ولا يقول حدثني ولا سمعته تغيير الصيغة عند البخاري هيديك فلاشة كده إن في حاجة هنا خلي بالك لما يقول قال أو قال لي يبقى مش حدثني مش اختها لازم في هناك فرق فلما قال قال عباس العنبري قصد بالإسناد ده سعيد بن أبي هند يقول سمعت ابن عباس ده اللي قصده بس ال- هذا السماع وقع له بإسناد نازل فذكره لأجل ذلك والبخاري الطبقة الأولى من مشايخه وأحيانا طبقة بعد كده اللي بيقول حدثني فلان ممكن يروي عن واسطة عن هذا الفلان يعني مثلا يقول حدثنا أنا أنا حاسس إن أنا وجعت دماغكم هم؟ بالله إذا حد عنده ملل ولا زهق يقول لي أقول نكتة وأنا على فكرة لو قلت نكتة هقولها متعلقة بالموضوع مش هطلع أقول مرة كان جحا والكلام ده لا هو هجيب نكتة في هذا الموضوع المهم يعني البخاري أحيانا يروي عن شيخه من لا سيما من كبار شيوخ مثلا وبعدين ينزل فيروي عنه زي عفان بن مسلم ده أحد مشايخ البخاري الكبار العفان ده شيخ أحمد بن حنبل اللي هو شيخ البخاري يعني أحمد بن حنبل شيخ البخاري وعفان شيخ أحمد يبقى يبقى عفان شيخ شيخ البخاري مش كده ولا إيه لا ده البخاري يروي عن عفان على طول يقول حدثنا عفان وبعدين ينزل يقول حدثنا عل- علي بن المديني قال حدثنا عفان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عفان حدثنا شباب اللي هو خليفة بن خياط قال حدثنا شباب طب ما هو نزل نزل عن عفان نزل درجة وبيروي عن عفان يحيى بن معين مثلا ده أحد شيوخ البخاري بس مش الكبار من طريقة أحمد بن حنبل والجماعة دول يقول حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن عن يحيى بن معين طب ليه ما يقولش حدثنا يحيى بن معين على طول تلقى هذا الحديث عن المسندي عبد الله بن محمد المسندي مثلا عبد الرحيم بن عبد محمد بن عبد الرحيم اسمه صاعقة وده برضه هنقول نكتة في صاعقة ده صاعقة ده لقبه اسمه محمد بن عبد الرحيم من صغار شيخ البخاري ليه قالوا عليه صاعقة قال لك التعريف الأول إذا حل بساحة شيخ يدعه بلقعا ياخد كل ما عنده من العلم و- ويسيبه فده سموه صاعقة زي كالصاعقة طب عليه كالصاعقة أخذ كل العلم اللي عنده ومشي ده التعريف الأول التعريف الثاني ما كان يذهب إلى شيخ يريده إلا مات ذلك الشيخ كأنه صعقه تمام يعني صالح جزر صالح بن محمد بي- بيسمع من الشيخ في مجلس الشيخ بيقول احنا كنا وصلنا لمجلس الفتح لحد فين هو كان المتن بتاع الحديث كان لأحد الصحابة خرزة يرقي بها يمسك خرزة كده ويقعد يرقي بها المريض يعني تمام ده المتن بتاع الحديث فالشيخ بيقول ها كنا وصلنا لحد فين يا جماعة قال كنا وصلنا لحديث الجزرة هي خرزة مش الجزرة بقى اسمه ايه اسمه صالح جزر معروف كده في ال- في الكتب لو قال صالح بن محمد لازم تدور في الكتب ابن محمد ابن مين لكن اول ما تقول جزرة اعرف اسمه اول ما تقول حدثنا جزرة اه صالح لكن صالح ابن مين لا فكانوا إذا أرادوا أن يميزوه قد يميزونه بشيء زي إسماعيل بن علية علية دي أمه هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم ابن مخسر فكانوا إذا حدثوا يقول حدثنا إسماعيل بن علية مع أن إسماعيل قال من نسبني إلى أمي فقد اغتابني ومع ذلك يا أخي يقول لك إسماعيل بن علية برضه ليه قالوا علية لأن إسماعيل بن إبراهيم عدد كبير أول ما أقول لك حدثني إسماعيل بن إبراهيم تقول لي ابن مين ابن فلان طب ابن مين طب كنيته إيه لحد ما أعرفه قال لك لشرف إسماعيل هنلزقه بأمه عشان أول ما يقول ابن عليا ما تقوليش ابن مين ابن مين إذا نسبوه إلى أمه لشرفه ما يقصدوش لا يعيروه ولا كم النبي صلى الله عليه وسلم ما بلال بن رباح كان اسمه بلال بن حمامة وقال لعمار و- ويحك يا ابن سمية أمه سمية تقتلك الفئة الباغية ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا نسب الصحابي لأمه وهو- وأبوه اسمه ياسر كما هو معروف ده كانت طريقة المحدثين لهم طبعا أطايب وكده هننثرها في هذه المجالس برضو من باب التنبيه والفرفشة يعني طيب ده إذا البخاري لما روى عن عبد العظيم العنبري معلقا لم يسمع هذا من عبد العظيم إنما أخذه منه في الإيه في المذاكرة تمام وما يجيش واحد يقول لي عشان من أواسط شيوخي طب ما عبد البخاري يروي عن صغار شيوخ عن الصاعقة ده اللي احنا لسه قايلين خبر ما هو ده من صغار شيوخ البخاري والآمولي من صغار- من صغار شيوخ البخاري ومحمد بن يحيى الذهلي من صغار شيوخ البخاري مش من كبارهم يعني ليه لأنه اشترك معاه في الأخذ عن شيوخ مشتركين كثيرين يعني فده المحاضرة بتاعت النهاردة وأنا أسجل يعني عايز أعتذر تاني إذا كنت يعني كانت المحاضرات جافة لكن أنا في في الأصول أدرسها هكذا ما تطلعش من المجلس إلا وأنت فاهم ما أنتش فاهم قول لي مش فاهم أعيد مرة واثنين وثلاثة لأن أنا يعني يعني يسرني أنك تطلع من المجلس وأنت تعلمت شيئا جديدا لم تكن تعرفه قبل ذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم أنا لسه المجلس الجاي إن شاء الله إن عشنا يعني وجينا المجلس الجاي هكمل البحث ده لأنه له ذيول مهمة عند البخاري مش هتكلم في الأصول بقى أطير بجناحين في الفضاء لا هتكلم فيما يتعلق بصحيح البخاري جزاكم الله خير